السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات الحقيقة منتج الليلة دي اللي محتاجين نقطعه فعلا ونشيله من قلوبنا تماما منتج سيء جدا جدا بكل أسف قطع أواصر الناس وبعد الناس عن بعضهم وكره الناس بعضهم بكل أسف منتجنا الليلة دي اللي عايزين نقطعه ولازم نقطعه هو الحقد والحسد ربنا يا رب ينقي قلوبنا جميعا من الحقد والحسد مصيبة الحاقد أو الحاسد إنه إنسان معترض على قدر الله وعلى أمر الله إنسان بيتهم ربنا في عدله وحكمته لدرجة إن إحنا سمعنا بعض الناس لما بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى أنعم على عبد أنعم على جار ليه أو قريب ليه يقعد يمصمص شفايفه ويقول يدي الحلق للي بلا ودان الكلمة دي فيها سوء أدب عجيب جدا مع ربنا سبحانه وتعالى فيها اتهام لربنا في عدله وفي حكمته كأنه بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيعطي اللي ما يستحقش وبيمنع الخير عمن يستحق كأنه بيقول العباد أعرف بمواضع الخير من رب العباد حاشا لله سبحانه وتعالى ربنا بيرد على هذا الصنف بيقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فرحان بإيه من حطام الدنيا الدنيا كلها على بعضها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة لو ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء بتحسد أخوك على إيه على دنيا الدنيا ما تساوي كلها ولا حاجة بتحسده على إيه هديك مثال بسيط خالص كان في رجل غني جدا كان راكب عربية مرسيدس أحدث موديل فمعدي على يعني غيط كده وشباب فقراء يعني مساكين قاعدين مجمعين نفسهم بياكلوا لقمة كده بمش وبصل وعيش وحاجات زي كده وبعدين فجأة أول ما عدى الراجل ده واحد منهم منهم راح ممصبص شفايفه وقال ادي يا عم الناس اللي عايشه فالراجل وقف وراح راجع بالعربيه قال له تعالى يا ابني قال له انا اسف قال له والله ما تخاف يا حبيبي تعالى بس اقول لك على حاجه ايه رايك تيجي نبدل قال له مبدل ايه قال له بص انا عندي اربع فلل وعندي شاليهات وعندي اربع شركات وعندي فلوس بالملايين في البنوك وعندي ثلاث اربع عربيات مرسيدس وعندي فوق ده كله عندي كانسر وسكر وضغط وعندي سرطان في الرئه وعندي كذا وعندي وعندي ايه رايك تيجي نبدل قال له لا نبدل ايه يا عم ربنا يبارك فيك ده انا الحمد لله صحتي زي الفل ومعدتي بتهضم الزلط اللهم لك الحمد قال له يبقى ابني احمد ربنا على اللي ربنا اداهولك وانا اديتكم مثل قبل كده قلت لو ان راجل ملياردير عنده شركات في كل أنحاء العالم وأصول في كل أنحاء العالم وعنده مليارات وعنده وعنده وعنده وفجأة ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين أصيب بشلل رباعي وبعدين قالوا له طيب إيه رأيك تدفع كام وترجع زي كل إنسان ماشي على إيديه ماشي على رجليه وبيحرك إيديه وما شاء الله يعني إنسان سوي زي كل الناس يدفع كام بالله عليك أيوة اللي قاعد بالله عليك يدفع كام يدفع كل فلوسه صح كده اه اعتبر نفسك ان انت ربنا اكرمك بكل الفلوس ديت وفديت نفسك عشان تعيش وتمشي وتتحرك وتتكلم وتشوف ربنا يبارك فيك يا رب العالمين اكيد الانسان لما يشوف نعم ربنا اكيد هيعرف ان ربنا انعم عليه بنعم كتيرة جدا سبحانه وتعالى ولذلك احنا عايزين نقول ان تفاوت الناس دوت من اجل اعمار الكون فالطبيب محتاج الميكانيكي والميكانيكي محتاج البقال والبقال محتاج الجزار والكل محتاج كله بفضل الله سبحانه وتعالى فلو كنا كلنا في درجة واحدة وفي غنى واحد ما كناش هنلاقي حد يخدمنا ولا حد يرصف لنا الشوارع ولا حد يكنس لنا الشوارع ولا حد يبني لنا المباني والمساجد محتاجين التفاوت دوت عشان الدنيا كلها تقدر تعيش وتتكامل بفضل الله وانا اللي عايز اقوله لك حاجة والله الذي لا اله غيره يعني تقدر تقول ان كل الناس خدوا رزقهم سواسيا فلان معاه فلوس لكن معاه زوجة مبهدلاه وفلان معهوش فلوس لكن معاه زوجة طيبة فلان معاه فلوس لكن عنده أمراض وفلان معهوش فلوس لكن صحته زي الحديد فلان معاه فلوس لكن أولاده مغلبينه في الدراسة وفلان معهوش فلوس لكن ولاده ناجحين وهكذا كل واحد خد اسمة العدل بفضل الله اوعى تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى بكل أسف الحسد انتشر فعلا في زماننا دوت مش هقول بين العوام بس حتى بين أهل الفضل بين أهل العلم ربنا يا رب ينقي قلوبنا من الحسد ومن الغل يا رب العالمين وديننا دين جميل قوي ديننا بيدعو للتآلف وديننا بيدعو للأخوة والمحبة سبحان الله بل وينزل أخاك بمنزلة نفسك شوف في قصة الإفك يقول جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة بل امتن المولى عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بتأليف قلوب أصحابه فقال جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت لو أنفقت يا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف, بين ألف بينهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بيحض المسلمين على التآلف يا مسلمين خليكوا إيد واحدة ما حدش يحسد حد ما حدش يحقد على حد الدنيا ما تفرقناش سبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم موضحا ان حبك لأخوك ده أقرب طريق للجنة الحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شفاء على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قلنا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم يبقى أفشاء السلام يجلب الحب والحب يجلب الإيمان والإيمان يجلب الجنة يبقى ربنا يرزقنا وإياكم الجنة بالحب في الله ونكون في ظل عرش الرحمن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من ضمنهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك المولى عز وجل يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ولذلك الدنيا فعلا هي اللي بتفرق حب الدنيا حب الدنيا وضعف الإيمان هو من أعظم الأسباب التي فرقت بين الناس والتي سببت الحقد والحسد قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولو يشكن أن ينزع الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن الضعف قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا الإنسان لما قلبه يتعلق بالدنيا الإيمان لما يضعف في قلب العبد العبد بيتعلق بالدنيا ولما بيتعلق بالدنيا بيريد أن يستأثر بالدنيا ومش عايز حد يشاركه فيها تلاقيه بيحسد ده وبيحقد على ده ومش عايز ده يبقى معاه ومش عايز ده يبقى عنده سبحان الله يعني الدنيا ما تسويش ان احنا نعمل في بعض كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي باسناد حسن لا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد مش ممكن يجتمعوا لو دخل الحسد الايمان هينقص ولو دخل الايمان الحسد هيضيع بفضل الله سبحانه وتعالى لكن عايزين نسال سؤال هو في حسد شرعي اي نعم في حسد شرعي وانا وانت وانت وكلنا مطالبين بالحسد الشرعي ده ايه هو الحسد الشرعي اسمه الغبطة الغبطة يعني ايه يا جماعة هو الحسد اصلا ايه الحسد هو تمني زوال النعمة من عند الناس ده ده الحسد حسد المذموم إنما الحسد المحمود الحسد الشرعي اللي هو الغبطة هو تمني هو خد بالك بقى هو تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير يعني مثلا أخويا حبيبي ربنا رزقه بعربية فبقول يا رب بارك له فيها واحفظها له واجعلها عونا لي على طاعتك يا رب وارزقني زيه يا رب دي اسمها الغبطة واخد بالك لكن النبي وضح أن الغبطة ما بتكونش في أمور الدنيا إلا إذا كانت بتخدم الآخرة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين يعني لا غبطة إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار أو فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار كان له جار قال كما في رواية الترمذي يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل فهما في الأجر سواء والرجل الثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار برضه في رواية الترمذي فيقول جار له يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل فهما في الأجر سواء وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر عد معايا يا أخوي وحبيبي إنما الدنيا لأربع أصناف من الناس رجل آتاه الله مالا وعلما عالم وعنده فلوس فهو يعرف لله في حقه يصل به رحمه ويفعل به كذا وكذا فهذا بأعلى المنازل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا عالم بس فقير فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال صلى الله عليه وسلم فهذا بعملي وهذا بهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمة فهذا بأسفل المنازل أو بأخبث في المنازل والراجل الرابع لا لم يعطيه الله مالا ولا علما فهو لا يأذى لا يعني خلاص ملوش قدوة بقى غير الثالث فيقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما أفعل يا ريت عندي زي فلوس الراجل اللي هو تاجر المخدرات ولا تاجر الخمور وأعصى ربنا زي ما هو بيعصاه قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر فهما في الوزر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي يبقى الحسد الشرعي أو الغبطة الشرعية هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير واحد حافظ القرآن أقول يا ريتني حافظ القرآن عشان أصلي قيام الليل واحد تاني عنده فلوس بينفقها أنا الليل وأنا النهار أقول يا ريت عندي زي اللي عنده عشان ربنا يكرمني إن شاء الله وأنفق وابني مساجد وابني دار أيتام وأكرم الفقراء وأكرم المسنين وأجوز الشباب وأعمل وأعمل وهكذا أخوي وحبيبي والله الذي لا إله غيره الدنيا ما تستاهلش إن احنا يتفرق ما بيننا بسبب حطام الدنيا الزائل اللي ما يستويش ولا حاجة أصلا ربنا يجمعنا وإياكم على الخير تعالوا نكمل موضوع الحقد والحسد ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات ولقائنا للهادي مع منتج لازم نقطعه ونشيله من قلوبنا في, في كل لحظة ومن اللحظة دي إن شاء الله وهو الحقد والحسد عايز أقول حاجة عايز أقول يا جماعة بالله عليك هي الدنيا فعلا تستحق إن احنا نحسد بعض عليها تعالوا نشوف اللي خلق الدنيا والصانع أدرى بصنعته سبحانه وتعالى اللي خلق الدنيا دي كلها بيقول لنا إيه عنها لما نعوز نسأل حد عن الدنيا نسأل مين إيه اللي خلقها قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كل دوت كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر ربك جل وعلا بيقول لك وما الحياة الدنيا كلها على بعضها إلا متاع الغرور منذ أن خلقها الله لم ينظر إليها لأنها ليس لها قدر عند الله سبحانه وتعالى لو كان لها قدر ما كانش ربنا سقى منها كافرا شربة ماء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجة وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت يعني ما حصلش بقول لحضرتك لو جيت امبارح عندي كنت غديتك لكن انت ما جيتش خلاص ما غديتكش يبقى لو كانت يعني ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ولذلك واحد يهودي مرة راح مقابل الحافظ ابن حجر وكان ساعتها الحافظ ابن حجر قاضي القضاة في مصر ما شاء الله صاحب أبهة وجمال وعلم ومال و فخارج من البيت وراح لمنصة القضاء وبعدين لقى اليهودي ده لابس لبس رف كده وقديم ومقطع فاليهودي راح منادله قال له يا إمام قال له اتفضل قال له عايز أسأل سؤال عن موضوع مهم قوي قال له اتفضل قال له نبيكم بيقول حديث غريب قوي بيقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر فسر لي انت بقى كلامه بقى على الوضع بتاعنا ادينا شايفنا هو لبس مقطع ومتبهدل ومش لاقي اكل وانت ما شاء الله وازاي بيقول سجن المؤمن جنة الكافر فتبسم الحافظ ابن حجر وقال يا هذا انا مع ما انا فيه من الابهة والجمال والثراء اعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم إذا مت على التوحيد وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشقاء والفقر والفاقة تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب في نار جهنم لو مت على كفرك فقال له اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال اليهودي فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارف أخوه وحبيبي لو ربنا حرم الدنيا دي كلها من الدنيا لو حرم الناس كلهم من الدنيا واداها لك أنت لوحدك لم يعد ذلك إكراما لأن الدنيا ما تسويش عند ربنا جناح بعوضة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك بيذهب الحسد من قلوب الناس في حالتين الحالة الأولية لما يحس بقرب الأجل تلاقي خلاص الإنسان زهد في الدنيا وعايز الآخرة ولما يحس بقرب يوم القيامة ولذلك الحسد سيذهب من قلوب كل الناس كل المسلمين بلا استثناء عند نزول سيدنا عيسى بن مريم مين اللي قال كده حبيبك محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لينزلن عيسى بن مريم حكما حكما عادلا أو حاكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاس القلاس اللي هي الناقة الشابة فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد هذا بالشحناء والتباغض والتحاسد من قلوب الناس ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد تيجي ما جايب 2 مليون دولار كده ورايح تديها زكاة مال لواحد يقول لك والله لو جئتنا بالأمس لقبلناها أما اليوم فلقد نزل عيسى بن مريم عليه السلام وهو من علامات الساعة الكبرى يعني القيامة قربت هعمل إيه بالفلوس أنا عايز أسجد لله سبحانه وتعالى ولذلك في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها صدقت يا رسول الله سجدة واحدة تموت فيها على لقاء الله سبحانه وتعالى ومن مات ساجدا لقي الله ساجدا سبحانه وتعالى أفضل من الدنيا وما فيها عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من الحسد بيقول لنا اوعوا تحسدوا بعض قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ما حدش يحسد حد ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح أي الناس أفضل يا رسول الله قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب يعني إيه مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد صاحب القلب الطاقي النقي الجميل اللي ما فيهوش حسد اللي ما بيحسدش حد ولذلك وضحها النبي في رواية النساء بإسناد حسن قال لا يجتمعان في قلب أبدا لا يمكن ما يجتمعوش في قلب عبد الإيمان والحسد لو دخل الإيمان زي ما قلت لك يطلع الحسد ولو دخل الحسد يطلع الإيمان ربنا يرزقنا إياكم إيمانا لا حسد معه أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى وشوف الحديث بقى المرعب ده حديث رواه البيهقي بإسناد حسن إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده خد بالك فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحق بحقدهم حتى يدعوه والله لا لك الحديث تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من الشعبان من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده فيغفر للمؤمنين ربنا يجعلنا منهم ويملي للكافرين ربنا ما يجعلناش منهم ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه ولذلك كانت في أقوال جميلة أوي لأهل السلف أقوال حلوة أوي قال معاوية ليس من خصال الشر أعدل من الحسد ليه يا سيدنا معاوية قال لأنه يبدأ بصاحبه قبل المحسود يعني اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتل فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله الحاسد دوت إنسان معذب لا بيعرف ينام ولا بيعرف ياكل ولا بيعرف يشرب حقود حسود قلبه بيغلى على طول مش عارف ينام لأنه غيران وحاقد على الناس من النعم اللي ربنا بيديها لهم بدل ما يفكر إنه ينجح عمال بيفكر إزاي يحارب الناس ازاي يحسد الناس ازاي يحقد على الناس ازاي ان الناس كلهم يبقوا فاشلين زيه عشان كده هو نفسه بيتقتل قبل ما هم يتحسدوا خد بالك قال معاوية أيضا رضي الله عنه وارضاه كل الناس أقدر على رضاه كل الناس أقدر على رضاه كل واحد في الدنيا أقدر أن أنا أرضيه إزاي إلا حاسد نعمة إلا اللي بيحسدنا على نعمة ده ما أقدرش أن أنا أرضيه أبدا أحد السلف بيقول كلمة حلوة أوي أوي أوي بالله عليك احفظها بيقول لك كيف أحسد أخي على نعمة أعطاه الله إياها خد بالك فإن كان أخي من أهل الجنة فماذا تساوي الدنيا مع ما سيعطيه الله عز وجل له في الجنة لو هو رب ربنا يصل له جاب عربية فأنا أحسده على عربية وهو من أهل الجنة مثلا لو كان من أهل الجنة أحسده على عربية وهو داخل الجنة ده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال فإن كان وإن كان من أهل النار فكيف أحسد رجلا من أهل النار وقال أحدهم أول ذنب عصي الله به في السماء عصي الله به في السماء هو الحسد اللي هو إيه حسد إبليس لآدم عليه السلام وأول ذنب وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو أيضا الحسد حينما حسد قابيل هابيل أختم بقصة سريعة كده كان في يوم من الأيام واحد رجل قريب جدا من أحد الملوك الطيبين فكان كلما اقترب منه يسلم عليه ويقول أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته في يوم من الأيام واحد من الناس حسده على قربه ومكانته من الملك ده فراح عمل حركة غريبة جدا راح للملك قال له أيها الملك ده فلان الفلاني دوت يعني بيقول إن حضرتك بيطلع من بقك ريحة بخر وحشة فعشان كده هو كل ما يقرب لك يحط إيده على أنفه لأنه بيبقى عنده شيء من التقزز من ريحتك قال له أنا يقول عني كده قال له آه والله وراح هذا الرجل الحاسد للرجل الطيب الثاني اللي كان بيحب الملك والملك بيحبه وراح قال له ايه رايك انا عازمك النهارده على الاكل فعزمه على الاكل وحط له توم وبصل و وبعد ما راجل الاكل قال له خد بالك انت هتروح للملك دلوقتي معقوله ريحه بقك توم وبصل فلما تقرب من الملك اوعى تاذي الملك بريحتك لما تقرب وتكلمه حط ايدك على بقك واخد بالك وبالفعل الراجل رايح عشان يكلم الملك وهو بيتكلم الملك حاط ايده على بقه فالملك قال بس يبقى كلامه صحيح ده الراجل قرفان منه بيقول ان انا فعلا عندي بخر فالملك ده كان على طول بيكتب ايه للناس اي كتاب يكتبه لحد ويوصله للحاجب بتاعه معناها انه بيطلب يعني بيطلب له جايزه او مكافاه او مال او اي حاجه فراح كاتب ورقه وراح مطبقها ومديها للراجل ايه اللي هو يعني كان بيحبه ده قال له خد الورقه دي واديها للحاجب الورقه دي كان مكتوب فيها ايه اذا وصلتك رسالتي فاقتل من يحمل هذه الرساله واتني براسي فهو ماشي الراجل اللي حسده قابله قال له راح فين قال له ابدا الملك اعطاني هذه الورقه وفيها عطاء قال له طب ادهاني انا محتاج لها قال له خلاص يا اخي خدها والله حلال لك فخد الورقه وطلع على مين على الحاجب وسلمه الورقه الحاجب قام بالواجب راح قتله وجاب راسه ووصلها للملك فالملك قال له انا ما امرتكش تقتل ده قال له امرتك تقتل الثاني قال له يا والله هو اللي وصل لي الورقه فراح منادي الرجل قال له انت يعني قالوا لي ان انت بتتهمني بان انا بقي في بخر والكلام ده كله انت قلت الكلام ده قال له والله ما قلت قال له امال حاطط ايدك على بقك ليه قال له لان الراجل دوت اكلني توم وبصل وقال لي اوعى تكلم الملك وانت الا وانت حاطط ايدك على بقك عشان بس ما يشمش منك الريحه السيئه دي قال له سبحان الله أحسن الله إليك وقد كفى المسيء إساءته فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم قلبا خالصا بالله عليك أخوي وحبيبي طلع الحقد والحسد من قلبك وبالله عليك أختي الفاضلة طلعوا الحقد والأسد والحسد من قلوبكم ما تحسدش حد على دنيا ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الدنيا ما تستاهلش إن احنا نحقد على بعض او ان احنا نحسد على بعض نحسد بعض ربنا يجمعنا واياكم عايزين نقاطع هذا المنتج ان شاء الله الا وهو الحقد والحسد جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته